مرجاها
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لك الحمد منك النعمة مبتدية وإليك الغاية منتهية يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وجل جلاله أحبتي في الله السماء وزينتها والأرض وزخرفها والماء وعذوبته والذهب وبريقه واللؤلؤ ونوره والمرجان وصفاؤه كل هذا من صنع الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله بديع السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض هذا الإبداع جعله الله سبحانه وتعالى آية وعلامة حتى نعلم كيف قدرة الله سبحانه وتعالى قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم وعظيم وقدير وله إبداع في كل شيء كل شيء وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد احنا النهاردة هنتكلم يعني مش هنتكلم عن السماوات وما فيها من أبراج ونجوم وكواكب ولا الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار ولكن هنتكلم عن مخلوق بسيط جدا الناس بتتصور انه انه يعني ملوش قيمة ملوش قدر ولما بيضربوا بيه المثل بيضربوا بيه المثل على تلون الناس وتغير أحوالهم فيقولوا يتلون تلون الحرباء هذا المثل لو نظرنا فيه سنعلم ان احنا لازم ننظر إلى مخلوقات الله تعالى بعين أخرى ننظر إلى مخلوقات الله عز وجل بعين أخرى ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق ذلك عبثا ما فيش شيء في هذا الوجود خلقه الله عبثا قال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فمسألة أن ربنا يضع إبداعه في مخلوق من المخلوقات إنما هو من عظمة الله عز وجل ومن بديع خلق الله سبحانه وتعالى لابد فيه من تأمل أقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا في علم في, في, في أوروبا يسمى علم الهيموطيقة علم الهيموطيقة ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم ان كل مخلوق من المخلوقات عنده موهبة من المواهب لازم نستفيد من هذه الموهبة هم بيقولوا كده ان مفيش حاجة في هذا الوجود الا وفيها منفعة للانسان هكذا قال الله سبحانه وتعالى سخر لكم ما في السماوات وما في الارض وقال تعالى سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فعايزكم تتصوروا إنهم في يوم من الأيام لاحظوا لاحظوا الفراشة عارفين اخترعوا بسببها إيه؟ اخترعوا بسببها الطيارة الشبح التي لا ترى على الرادار لما تشوف الطيارة الشبح جناحها من مقدمتها إلى مؤخرتها جناح نفس تركيبة الفراشة و ألوان الفراشة على أجنحتها إنما هي ألوان ليست ملونة إنما هي انعكاسات ضوئية فاخترعوا منها جسم الطيارة الشبح والطلاء الذي طلوه بها عارفين إن الطيارة الشبح لا تأتي على الرادار بسبب تأمل هؤلاء في جناح الفراشة وألوان الفراشة ده علم إن شاء الله تعالى لينا بإذن الله تعالى وقفة طويلة أسأل الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا ويبارك في أوقاتنا وإن شاء الله تعالى نشرح آيات ربنا سبحانه وتعالى ومعجزات ربنا في الكون لكن النهاردة عندنا آه، حاجة مهمة جدا وهي ال- ال- الحرباء تفتكروا الحرباء وما فيها من آيات تفتكروا فيها إيه ربنا أبدع في الحرباء دي إبداع عظيم فتجد أن الله سبحانه وتعالى لونها وألوان الحرباء بتتغير من حال لحال ومن طريقة لأخرى هتلاقوا الحرباء لسانها لوحده آية الحرباء لسانها يطول يعني كل واحد فينا ليه ايدين ورجلين الايدين يمسك بيها والحرباء برغم ان ليها يدان ورجلان ولكن لسانها بتصطاد بلسانها لسانها ده حربة وقت اللزوم سهم وقت اللزوم كماشة وقت اللزوم ايد وقت اللزوم بتاكل بيها لسانها طويل جدا وبتنشن بيه وبتمسك بيه وبتاكل بيه آه، آه، رجليها آية من آيات الله عز وجل جلدها آية من عينها والعين دي لوحدها قصة أخلاقها أخلاق الحرباء ليها أخلاق عجيبة وصفات فعلا فعلا إبداع من الله سبحانه وتعالى علشان نعرف أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أحبتي أنا يعني مش عايز آه، أطول عليكم في الشرح لكن تعالوا نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى وصور فأبدع تعالوا نشوف الحرباء أول حاجة أنا عايز نشوفها في موضوع الحرباء ده جلدها جلدها بيتلون جلدها بيتلون بيتلون ليه مرة علشان تختفي وسط البيئة اللي هي فيها ومرة تانية علشان تتزين لشريك حياتها ومرة تالتة علشان تختفي من الأعداء لكن تعالوا نشوف هذه الآية المعجزة ونقول سبحان الله تعالوا نشوف الحرباء وجلدها ازاي بيتلون ونقول مع بعض سبحان الله العظيم ادي الحرباء وشوفوا اول ما تلمس آه، هذه النضاره اهي شوفوا ازاي جسمها كله بياخد نفس اللون شوفوا ازاي طب النضاره اتغيرت اصبحت خضراء شوفوا ايديها شوفوا اليد والكف الاول تتلون وتصبح خضراء بنفس الطريقه نفس اللون نفس الدرجه طيب حط لها نظاره حمراء على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا سبحان الله حسن يا رب لنا شوفوا ازاي النظاره شوفوا نفس اللون وبيبدا من حيث لمست الجزء.
يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا سبحان الله إزاي؟
حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبحان الله.
سبقا شوفوا ازاي حسن العبقا اللون مرة تانية شوفوا بقى هي هنا هتلمس ثلاث نظارات اللي ورا واللي في النص واللي في القدام اللي قدام اخضر واللي في النص موف واللي ورا اخضر او آه، باللون تاني الثلاث نظارات ثلاث الوان بثلاث درجات مختلفة سبحان الله ده من عجيب اعجاز الله سبحانه وتعالى آه، جلد ال- جلد الحرباء ليه ليه آه، يعني درجات حساسية إذا لمس شيء ياخد على طول نفس درجة اللون وعلى فكرة إن أرادت يعني في بعض الأوقات ما بتحبش تتلون فما بتتلونش وده من عجيب قدر الله سبحانه وتعالى فيها لكن ده جلد ال- الحرباء وكيفية تلونها تعالوا نشوف ازاي ايات الله سبحانه وتعالى فيها في لسانها لسان الحرباء له آه، يعني خواص عجيبه غير غير اي لسان اي مخلوق وتعالى نشوف اتفضل استاذ احمد شوف ادي يعني آه، حشره شوف هي ب- بتبعت لسانها ادي ده كله لسان الحرباء شوفوا وبتمسك بيه بطريقه عجيبه كانه يد واصابع تماما شوفوا ازاي شوفوا وتبدا تاكل شوفوا ازاي شوفوا لاحظوا الخضار اللي هي فيه لانها في وسط حاجات خضار هنا هي هنا مش عايزه تتلون سبحان الله شوفوا عينيها دي من ايات الله عينيها بتتحرك في اتجاهين مختلفين في وقت واحد يعني شوفوا العين اليمين تنظر للخلف والعين الشمال تنظر للامام وفوق وتحت وفي كل اتجاه من غير مش زي عيون البشر شوفوا ابداع الله سبحانه وتعالى على لسانه شوفوا هنا بتتسلق الاشجار لاحظوا راسها عند الاخضر اخضر
حسن يا شوفوا ازاي مولانا الخلق عينيها بتلف في كل اتجاه العبد بأخلاق في كل اتجاه سبقا
لاحظوا ازاي هتصطاد الفراشه شوفوا ازاي شوفوا ادي لسان الحرباي يطلع قد ايه سبحان الله العظيم يجي اكتر من نص متر زي السهم شوفوا ازاي شوفوا هنا وبيمسك وفي في ماده لاصقه ب- بتاخد ال- الحشرات شوفوا ازاي هنا شوفوا تمسكه من رقبته وترجع بيه الى فمي شوف هنا المنظر منظر قوي جدا شوفوا ازاي وتروح ماسكه سبحان الله العظيم مين اللي ابدع هذا اللسان وشكله بهذه الطريقة واداله هذه الإمكانيات ووضعه في هذا المخلوق وعلمه إزاي يستخدم هذه النعمة الذي خلق فسوى وقدر فهدى شوف دي حرباء بس من النوع الصحراوي هتلاقوها من الناحية اللي فيها الشمس آه، بطريقة معينة آه، ليها لون والطريق وال- وال- والجهة اللي ما فيهاش الشمس المشرقة ليها لون تاني من كان له خلق سبحان الله حسن سيكون الأمر لاحظوا ان ان الحرباء اللي عايشه في ال- في ال- في ال- بين الاغصان والاشجار والاوراق الخضراء ملونه وخضراء ولاحظوا هنا دي واخده لون الصحراء لون الرمال شوفوا شوف ازاي سبحان الله
إن الله شوفوا على هتلتقطها ايضا بلسانها في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي شوفوا ازاي فاني مرسله هو أكرم من ربي خلقا على طول
فالورد تضوء وبتسبح في كون الله عز وجل وبتاخد رزقها الذي قدره الله لها شوف صحراء جرداء يعني ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى احدا ويبعث اليها رزقها في هذا المكان الموحش
أمته أبدا وسراج النور قد انا عايزكم تنظروا الى الجزء القادم أتاني شمس حرباء مش بس ربنا سبحانه وتعالى أعطاها وأبدع فيها وشكلها ولونها في في جسمها لا ده أنا هقول لكم كمان آه، أخلاق الحرباء الحرباء بت- بتتمتع ب- بذكاء آه، كبير بتفكر كويس وبتحسب كويس ايه اللي المفروض يتعمل في المواقف الصعبة آه لما لما ب- بتقع في مأزق وبتحصل لها مشكلة عندها مخارج وفي محاولات وفي خطط وخطط بديلة تعالوا نشوف لما الحباء تقع في مأزق وبتواجه بمشكلة ممكن تعمل ايه اتفضل يا سيدي. شوفوا مثلا هنا هذا نوع من انواع الحر- الحرباء هتواجه بمشكله ايه اللي هيحصل الخير هيجي لها ثعبان وطبعا كلنا عارفين يعني ايه ثعبان ورد تضوع ثعبان يعني حاجه قاتله مفترس يهجم عليها م- يعني الخلقا طهر المفروض ان الثعبان اقوى منها والمفروض انها تخاف منه وتجري أطفيت على الحسن العبقى فالورد شوفوا ازاي هي اللي هجمت عليه شوفوا ازاي وبتقاوم مخلوق يعني فيه شجاعة شوفوا ازاي وبتقاوم بمنتهى ال- ومنتهى القوة ومنتهى ال- وشوفوا جسمها فيه نتوءات يقلد ها فهجمت على الثعبان الحق الثعبان جري لما شاف شجاعتها حسن فر منها خلقا شوفوا ازاي حسن يا تشجعت عليه فجري ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الثعبان هي- هيتعز عليه نفسه هيزعل من نفسه انه جري هيعمل ايه هيرجع لها وبشكل هو مصمم فيه انه لازم هيأذيها شوفوا ازاي رجع لها بطريقه يعني بيتحدى بقى يقول لها، بقى انت تغلبيني وتضطرين للهروب استجمع شجاعته وراح راجع مره تانية وهي شافت في عينيه الشر وعرفت انه جاي ومش ناوي على خير عملت ايه هتعمل له ايه تخيلوا هتعمل له ايه هي ب- اديت له ظهرها بتخوفه دلوقتي وبعدين لما شافته ما خافش هتعمل ايه شوفوا اضطرت بقى انها تعمل حيله اهو ده تلون الحرباء بصوا ازاي ماتت له عملت نفسها ميته بصوا ازاي وفردت ايديها ورجليها وبتقول يا جماعه الحقوني اه، حد يجيب لي الاسعاف شوفوا ازاي بصوا راحت قلبه له قلبه نفسها على ظهرها وبطريقه فعلا قال يعني اتصدمت وحصل لها مشكله وانها اعصابها ثابت فاظهرت له انها ضعفت وانها ماتت بقى- خلاص بقى ما قالت ما بدهاش حيله ال- شوفوا ازاي راحت ماتت له عملت نفسها ميته هو اقتنع بال- بالنتيجه انها يعني سواء كان ماتت او ضعفت قدامه بس هو علمها الادب حس كده ان هو راجل قوي بص ازاي هتروح قايمه دلوقتي حالا بس خلاص خلصت من المشكله وطلعت من المأزق وان كان يعني كرامتها اتهزت شوي- شويتين ولكن مش مشكله المهم انها عشان كده بيقولوا يعني على الشخص اللي مع كل حد ومع اي شكل ومع اي طريق وموافق كل الخلق بيق- يق- يقولون عليه بيتلون تلون الحرباء تعالوا نشوف الله على هنا اللي فات كله في ناحية واللي جاي ده في ناحية تانية خالص من ال- الحرباء هنا شوفوا ازاي هتواجه كلب صيد كلب الصيد ده المفروض ياكلها على طول فجاي يهجم عليها شوفوا دي من ايات الله سبحانه وتعالى في في عين الحرباء عندها آية في عينها شوفوا ازاي الكلب بيحاول يفترسها وهي صغيرة طبعا جدا بالنسبة لحجمه يعني الثعبان قلنا يعني أقوى منها لكن ال- ال- شوفوا هترش دم عليه شو رشت عليه دم مع انه ما رشهاش بالميه ولا حاجه انت عارفين الموضوع اللي يرشك بالميه يرشه بالدم ده شوفوا ازاي طلعت دم من عينيه مين اللي حباها بهذه الآية سبحان الله العظيم من الحباء بهذه الآية و... وعلمها ال... ال... يعني الدفاع عن نفسها مرة بلسانها ومرة بأنها تحتال وتعمل نفسها ميتة ومرة تالتة تطلع من عينيها ال... ال... ال... الدم ده ومرة سبحان الله العظيم فإخواني ال... ربنا شوف ربنا سبحانه وتعالى وضع في كل مخلوق ما ينفعه ووضع في كل مخلوق الدفاع عن نفسه ضد ما يضره ربنا ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش أي مخلوق من النفع أو أنه يدافع عن نفسه ضد الضرر عشان كده لما تشوف مخلوق زي ده ما بيده حيلة ولا يستطيع انه انه انه يدافع عن نفسه وربنا سبحانه وتعالى اعطاه كل ده مره في جسمه ومره في خلقه ومره في عينه ومره في سبحان الله فاحبابي ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والارض ربنا سبحانه وتعالى آه لما بيعطي اي مخلوق اي حاجه بيعطيها له على علم ووضعها في حكمه لانها ليها اكيد ليها سبب وليها ثمره وليها نتيجه مرجوه تامل تامل تامل آه، في تامل في ملك السماوات والارض وانظر الى اثار ما صنع المليك عايز اقول لكم على حاجه هم اخواننا آه، في كنترول بيقولوا لي ان آه، عايزين نعيد الجزء اللي هو آه، تلون الحرباء مرة تانية آه، وإن شاء الله ن- آه، نعيده قبل نهاية الحلقة إن شاء الله لكن آه، آه، آه، معانا اتصال فإحنا يا إخواني عايزين نتأكد عايزين نتأكد من حاجة معينة إياك وأن تستهتر أو تستهزئ بمخلوق قائلا من كان ولا تحتقر أي مخلوق كائنا من كان المخلوقات يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى لا يضع فيها شيئا عبثا أقول لكم على حاجة في منتهى الأهمية عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى خلق أضخم المخلوقات اللي ماشية على الأرض ربنا أعطاها خاصيات علشان يريحها وهي ماشية يعني الفيلة شوف الفيل قد ايه عظيم جدا وهو ماشي على الارض رجليه فيها مخدات فيها مساند فيها اكياس دهنيه بتريحه وهو ماشي علشان هو تقيل وحجمه كبير فهذا الحجم وهذا الوزن خمسة طن ستة طن تمانية طن ما يأثرش ما يأثرش على كف رجله وما يأذيهوش وما يتعبوش ربنا لما خلق مخلوق وزنه تقيل ريحه ولما بيخلق مخلوق وزنه خفيف ها بي بيثبته ولما يخلق مخلوق في البحر ها بي بيخليه جسم انسيابي مناسب لل- للبحر ولما بيخلق مخلوق للطيران بيخلي له ريش علشان يقيه آثار الهواء سبحان الله العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم اختنا نادية عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله أنت عايز بالك عمرك.
السلام عليكم هو الصوت مش واضح يعني الصوت مش واضح ف فبقول لكم يا اخواني لما- لما تتخيل آه، آه، مخلوق مثلا آه، زي الاسد الاسد ده ربنا سبحانه وتعالى حباه بنعم كبيره جدا ولكن امامه مخاطر كبيره جدا الاسد فيه مخاطر اه الاسد ربنا سبحانه وتعالى حباب نعم زي ايه زي ال- الفك وزي قوة جسمه وزي قصره انه يبقى قصير ما يقعش بسهولة طب معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالك شيخنا بارك الحمد الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة الإسلامية آمين جزاك الله خيرا على هذه النماذج الطيبة أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك ويحفظ قناة الرحمة جميعا يا رب نسألكم الدعاء شيخنا لي ولوالدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمة الله وبركاته وبارك الله فيك وفي والدك وجزاكم الله خيرا آم، فإخواني زي ما بقول لكم كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى أعطاه وحباه ووهبه سبحانه وتعالى عايز أقول لكم إن إن إن المخلوقات كلها كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى جمع عليه أسباب خير تنفعه وعلمه ازاي يدفع عن نفسه الضرر وازاي يدفع عن نفسه السوء زي ما بقول لك منها ان ان مثلا انت عارف ان ان الحوت الحوت آه، في انواع منها الدولفين الدولفين ده آه، لحمه طيب جدا وانسيابي وحجمه مش كبير ولكن اسالكم سؤال هل في يوم من الايام سمعتم ان ان الحوت طيب سمعت في يوم من الايام ان الحوت قرش افترسه القرش على ضخامته وعلى شراسته وعلى فكه وافتراسه ما يقدرش يفترس الحوت ابدا ما يقدرش يفترس الدولفين ليه ربنا حبى الدولفين بموجات يخرجها من فمه آه، موجات بس كده بترعب القرش وتخليه لا يستطيع ابدا انه آه، انه يقترب منه ومن معجزه ربنا ان القرش مضر جدا للبشر والدولفين نافع جدا للبشر فاول ما القرش بيروح يضر انسان الدولفين بيجي ي- ي- ينقذ الانسان ده لو كان قريب منه لان القرش لا يمكن يبقى موجود في مكانه ان شاء الله انا هجيب لكم حلقه خاصه عن الاثنين دول وهوريكم ازاي ربنا سبحانه وتعالى لا يترك مخلوق الا وفيه اسلحه معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي الفاضل شيخ الحبيب يا مرحبا يا استاذ مصطفى كيف الحال الحمد لله اخوك مصطفى من المغرب اهلا وسهلا احييك يا اخي الفاضل على هذه على هذه الدروس التي تقدمها يا شيخ اللهم لك الحمد نحبك في الله والله يا شيخ ما ازدادنا الا ايمانا بهذه القناه الحبيبه اللهم لك الحمد نحن في المغرب تسعدنا شاشه قناه الرحمه وبرامجها الحبيبه الحمد لله والله نحبكم في الله
ربنا يبارك فيكم ون- ونحن أيضا نحبكم
الله نشهد الله على ذلك الله يبارك وس- فيكم وسلامي لفضيله الشيخ محمد حسان الله والقائمين يسلمك على هذه القناة السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب معنا اتصال آخر أهلا أبو عمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شيخنا الحبيب أهلا وسهلا يا أبو عمار إزاي جزاكم الله عنا خير الجزاء وجزاكم والله يا شيخنا الحبيب هدم الآخرة لكي يبارك لك يعني قدوم شهر رمضان وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك رمضان آمين وأن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء وأرجو يا شيخنا أن يعني نراك إن شاء الله في هذا الشهر الكريم إن شاء الله جزاكم الله عنا خيرا وجزاكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبالنسبة لشهر رمضان والله يعني لا يفوتني آه، يعني أن أهنئ أمتي الحبيبة وأن أهنئ إخواني وأخواتي بهذا الشهر الكريم آه، هذا الشهر المبارك يا إخواني جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة آه، آه، هذا ال- هذا الزمن شهر رمضان له فضائل منها بمجرد سطوع الهلال يحدث ثلاث أشياء قبل الصيام وقبل القيام وقبل أي شيء بمجرد أن الهلال يسطع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين رمضان يقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر رمضان قيامه يغفر به ما تقدم من ذنبك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ليلة واحدة في رمضان ليها أجر أكثر من ألف شهر قال الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وقال النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رمضان رمضان يا اخواني فيه من الخير يعني اكمل لكم في هذا الباب بس دقائق معدوده من باب المشاركه في الخير لكن بعد الاتصال السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم استاذ محمد السلام عليكم ألو.
السلام عليكم السلام عليكم يا شيخ امين الحمد لله وعليكم السلام ورحمه الله حضرتك.
وبركاته اتفضل يا استاذ محمد بقول لحضرتك ايه دلوقتي انا في عندي مبلغ من المال وعليه زكاه فهل ممكن انا طلعت مبلغ من الزكاه قبل ميعادها باربع شهور كان في ظرف كده ناس محتاجه الفلوس دي يعني مم.
فهل ده يجوز ولا لا يجوز بس احسب صدقاتك على انك ما خرجتش حاجه وبعد كده اخصم اللي انت د- دفعته وبعدين ادفع الباقي وطبعا انتوا عارفين يا اخواني ان آه، فتاوى الرحمه ليها شيوخها ودكاترتها جزاك الله وهم خير كلهم احسن مني شكرا جدا.
معايا في الفتاوى وده ايضا لترشيد الفتاوى والتوفير وقت البرنامج آه، رمضان آه، انتوا عارفين يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به يدع شهوته وطعامه من اجلي هذا الحديث اصل عظيم في فقه الحياه لازم يبقى عندك فقه الحياه فقه الحياة مع الله فقه الحياة مع نفسك فقه الحياة مع زوجتك وأولادك وأصحابك وجيرانك فقه الحياة مع الله إنك ما ينفعش تفضل عليه أهواءك ما ينفعش تقدم عليه شهواتك ولا ينفع تقدم عليه أي حد ولا أي مخلوق ده أصل من أصول نجاحك مع ربنا قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ما ينفعش تقدم على ربنا حد وما ينفعش يقدم على الله أحد الله لا يقال الله لا يؤخر الله لا يؤجل الله لا يفضل عليه أحد الله لا يعطى له الظهر الله لا يقال له لا الله لا ينسى الله لا يغفل عنه أبدا لكل شيء إذا فارقته عوض وليس لله إن فارقت من عوضه تضحيتك بهواك لله هو ده نصيب ربنا في قلبك قال تعالى وأما فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من وأما من خاف مقام ربه وبعدين ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الهوى قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فأنت لما بتترك أهواءك وبتترك شهواتك لله سبحانه وتعالى هو ده حظ الله منك إنك أنت تضحي من أجله و- وتبذل من أجله قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين لذلك يعجب الله عز وجل من المضحين بشهواتهم يحبهم يستبشر بهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم الثلاثة عملوا ايه ضحوا بشهوتهم وضحوا بأهوائهم أما الأول قال رسول الله رجل له امرأة حسناء زوجة حسناء وفراش لين فلما جن الليل قام وتركهما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأما الثاني تصدق بصدقة وكان معه أصحابه فلم يعلموا بها وأما الثالث فقد جاد بنفسه لله ومعنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا يا أستاذ محمد ازيك يا سمير علي صوتك شوية من فضلك ازي حضرتك يا سمير الحمد لله بارك الله فيك وجزاك الله كل خير وجزاكم على هذا البرنامج الرائع والله اللهم لك الحمد والله انه برنامج رائع يا سمير والله الحمد لله الحمد بارك لله الله فيك وجزاك الله كل خير وجزاكم يا سيدي وسلامي للشيخ محمد حسان الله يسلمك ويسلمك وكل سنه وحضرتك طيب وانتم طيبين وبصحة بالنسبه وسلامة ل- لشهر رمضان ان شاء الله مين مش يا شيخ امين ان شاء الله باذن الله مش عاملين لنا حاجه ان شاء الله كده حضرتك يعني ان شاء الله ان شاء الله شاء الله.
دعواتكم انها يعني نلحق نخلصها ان شاء الله ربنا ربنا يوفقكم ان شاء الله امين يا رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وجزاكم يا سيدي ف طيب معنا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم اهلا يا ام ابراهيم ازيك يا عم الشيخ الحمد كل لله.
سنه وانت طيب وحضرتك طيبه
ازيك بسلم على الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزوج بسلم عليكم كلكم وكل العاملين على قناة الرحمة كل سنة وانتم طيبين وحضرتك طيبه
انا عايزاك تدعي لي يا عم الشيخ الله يبارك لك يا رب لحسن انا مهمومة هم كبير قوي انا عايزاك تدعي لي عشان انا مهمومة هم كبير قوي والله ربنا يشرح صدرك ادعي لي الله يبارك لك الله يبارك لك لحسن انا مش قادره قبل شهر رمضان من كتر الهم اللي في قلبي الله يبارك لك تدعي لي ان ربنا يفك الهم اللي على قلبي ده رب انا كان معايا زوج يا عم الشيخ الف رحمه تروح له والله يا عم الشيخ كان معايا زوج كان يجي علينا شهر رمضان دوت يجيب بالثلاثة سن سكر والثلاثة سن رز و- والسمنة والزيت والسكر وكل ما تتخيله ونعمل شنط بس جه رمضان السنة دي وهو ميت وانا مش في ايدي حاجة اعملها قولي الحمد لله الحمد لله وارضى معايا عن الله.
ورثة ومش حاكمة على حاجة اعملها والله غصب عني
المهم تكوني راضية عن الله أنت راضية عن الله الحمد لله النبي عليه السلام قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سقط لا فله الحمد لله والله الحمد ارضي عن لله.
الله الحمد لله لا انا راضيه الحمد لله انا راضيه انا مسلمه وموحده بالله الحمد لله الحمد لله انا منتقبه من سنه 90 الحمد لله ربنا يفرج كربك ويزيل همك يا أم إبراهيم الحمد لله راضيه والله.
أنت وكل مبتلى مسلم اللهم فرج كربكم وأزل همكم واشف مرضاكم وارحم موتانا وموتاكم اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين جزاك الله خيرا يا أم إبراهيم ويؤجر المرء بنيته و يعني ودي برضو عبرة أن الواحد يخرج ويتصدق ويطعم في هذا الشهر الكريم وفي غيره عسى أن توافيه المنية ف- ثم لا يدرك أن ينفق في سبيل الله طيب معنا اتصال آخر السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم وعليكم السلام أهلا اهلا استاذ امين أهلا يا أخت أمل اهلا بحضرتك انا ممكن حضرتك تدعي لي بذريه صالحه ربنا يا رب يرزقك الذرية الصالحة أنت وكل محروم ومن يغفر لي
ربنا يغفر لنا ولك ويتوب علينا شكراً، وعليك آمين.
ويشرح صدرنا وإياكم يا رب اتصال آخر يا أستاذ أحمد أمم؟ ف فاحنا يا اخواني نصيب نصيب, نصيب الله سبحانه وتعالى فينا ان احنا ان احنا نضحي في سبيله سبحانه وتعالى ما نخليش حاجه في, في قلوبنا اعز علينا من ربنا ما ينفعش والله ما ينفع يا اخوان مش ربنا سبحانه وتعالى اللي يفضل عليه شيء قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ان القوه لله جميعا وان الله شديد العقاب إخواني ربنا سبحانه وتعالى بيمرنا في هذا الشهر الكريم إن إحنا نعامله وإن إن- إن إحنا نضحي عشانه ده أنا هقول لكم كمان على حاجة على حاجة عجيبة أن من أحب شيئا غير الله وفضله على الله وانشغل به خسر والله لو انشغلت بشيء غير الله خسرت ولو كنت تنشغل بمالك لخسرته ولو انشغلت بأولادك لخسرتهم ولعقوك ولابتعدوا عنك وما أبروك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون شوفوا أحد الصالحين حين سمع هذا قال ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت بذكرك ذكر المال والولد يقول له يا رب أنا لا فلوس ولا أولاد يشغلوني عنك أبدا ده أنا لما بذكرك بنسى كل حاجة بما فيهم المال والولد ها يقول ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت باسمك ذكر المال والولد ولو أن دمائي في الترب قد سكبت كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزد والراجل الآخر يقول والله ما طلعت والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي واحد تاني يقول له رب أنا ما بنساكش خالص ده أنا بفتكرك لدرجة إن أنا ناسي الناس اللي حواليا ويقول له وأديم نحو محدثي عقلي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي والراجل يقول يا من يذكرني بعهد أحبتي بيسمع عن ربنا ويتكلم عن ربنا ويقرأ عن الله فقلبه بيرق وبيبقى سعيد وعايز يسمع عن الله تعالى أكتر ويقرأ عن الله تعالى أكتر ويتكلم عن الله تعالى أكتر ويقول يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع وفاض من أجنابها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب ما زال يخفق ضاربا بجناحه يا ليت شعري هل تطير قلوب لا عضو لي إلا وفيه محبتك لا عضو لي إلا وفيه محبتك وكأن أعضائي خلقنا وكأن أعضائي وكأن أعضائي خلقنا قلوب والآخر يقول دول كلهم محبين دول كلهم صادقين كل دول بيحبوا ربنا حب غريب حب عجيب أكتر من حب قسل ليلى وأكتر من حب آه، آه، روميو الجولييت الكلام ده ما ينفعش تحب حد تح- حب إيه حب ربنا أعظم من كده بكتير حب حب غير غير مقرون بحب آخر غير مقارن بحب آخر لا يشبه حب الرجال للنساء ولا حب الندية للأصدقاء ولا حب الرفق بالأبناء ولا حب البر للآباء حب حب عابد لمعبوده مخلوق لخالقه مرزوق لرازقه مملوك لمالكه ربنا ربنا عظيم وأمره عظيم لا يقارن به شيء يعني إيه شهوة طعام يعني إيه شهوة شراب يعني إيه زوجتك يعني إيه مالك كل ده ولا حاجة ولا حاجة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فرمضان نعمة عظيمة جدا صوم وصوم بجد اترك الطعام بجد والشراب بجد والنساء بجد غض بصرك وكف أذاك احفظ لسانك أقم حياتك خلي أعمالك مستقيمة صوم النهار وقوم الليل شهر اتمرن فيه على قرب الله من ختم له بصيام يوم دخل الجنة وكل يوم في سبيل الله كما قال رسول الله والحديث في الصحيحين ما, ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا بذلك اليوم ها إيه إيه، فدي كلها يعني الحقيقة أنا أحببت أن أشارك إخواني في مثل هذه ال- الأيام الطيبة بكلمة ولو بسيطة كما سمعتم حقيقة يعني كما وعدنا وقبل أن ت- تنتهي الحلقة آه، آه، أستاذ أحمد يعني آه، زي ما اقترح إن شاء الله تعالى نشوف الم- المشهد مرة أخرى وعسى الله سبحانه وتعالى آه، يعني أن يدخل على قلوبكم هيبة الله تعالى و آه، وعظمته سبحانه وتعالى تفضل تفضل أستاذ أحمد
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع
نسأل الله سبحانه وتعالى يكرمنا إياكم ويدخل في قلوبنا عظمته وهيبته سبحانه وتعالى ف قبل أن ينتهي الوقت أحبتي آه، أصل من أصول فقه الحياة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الراحة والهناء في طاعته وإن كان فيها عناء يعني ايه حتى لو بتعاني في الطاعة برضه هتبقى سعيد ومبسوط ولو انت مرتاح في المعصية بعد كده هتحزن وتتألم الأصل ده من أعظم الأصول اللي هنختم بيها بس بعد هذا الاتصال السلام عليكم أعظم الأصول اللي هنختم بيها بس بعد هذا السلام عليكم يا أخت هدى السلام عليكم يا أخت هدى ورحمة الله وبركاته آه، السلام يعني عليكم ورحمة الله وبركاته يا ريت توطي التلفزيون
أنا مطية يا شيخ اتفضلي يا فندم آه، س- آه، جزاك الله خيرا ربنا يكرمك يا شيخ وجزاك لا جزاكم الله خيرا كثيرا عنا والله آه، لا تنسانا من دعائك ربنا جزاكم يبارك الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وجزاك.
وبركاته وجزاكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه، أصل من أصول فقه الحياة أنت تصورك إيه وعقيدتك إيه تجاه ما, ما فرض الله تجاه ما يرضي الله وتجاه ما يغضبه ربنا سبحانه وتعالى لما أمرك بشيء اعلم كل أمر أمر الله به فيه يسر يسر ونفع وكل شيء نهى الله عنه فيه ضرر ومشقة دي أصول أصول فقه, فقه الحياة إيه ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس إثم كبير ضرر ومشقة الخمر فيها ضرر ومشقة المخدرات ضرر ومشقة الزنا ضرر ومشقة السرقة ضرر ومشقة فحتى جسم الإنسان غير قابل للحرام واحد يقول لك طب ما احنا في ناس بت- كتير ب- بنشوفها بتشرب حرام وبتاكل حرام وبتعمل حرام جسمهم رافض للي هم بيعملوه عشان كده بيتعبوا عشان كده بيتعبوا اللي بيشرب خمره بيحصل له ايه تليف في الكبد و... ومشاكل في وقرحه في المعده واللي بيشرب سجاير مشاكل في اللثه وفي الاسنان وفي ال... وفي الرئتين وفي القصبه الهوائيه وحتى في الدم آه، ال- الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات فكل واحد بيشتهي شيء فيما حرم الله سبحانه وتعالى بيحصل له ضرر ومشقه واللي بيفعل ما يرضي الله بيحصل له يسر ونفع طب اليسر والنفع في الطاعة حتى لو كان فيها شوية عناء زي الصيام في الحر والعطش والجوع زي ال- ان اتوضى والدنيا برد اه ليه قال الله عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يبقى اللي بيتبع هدى الله واللي بيطيع الله لا بيخاف ولا بيحزن وكمان في الآية الأخرى قال الله عز وجل فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى إذا بمفهوم المخالفة أن الذي يخالف هدى الله سيضل وسيشقى سيضل وسيشقى كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فأنت ربنا سبحانه وتعالى أمرك بأشياء كتيرة في رمضان الصيام القيام قراءة القرآن السحور تعجيل الفطر إلى آخره لذلك أنا أسألك سؤال بالله عليك أنت صحيح بتعاني في رمضان بس أسألك سؤال بالله عليك عمرك حسيت بسعادة زي ما بتحسها في شهر رمضان هل رزقك بيكثر بطريقة زي ما بتكثر في رمضان بيكثر في رمضان ده معناه ايه ان الطاعة تجلب اليسر وتجلب النفع ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله جا ان الله بالغ امره لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال والله أو قال بمحلوف رسول الله ما أتى على المؤمنين شهر خير لهم من رمضان وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان ذلك لما يعد فيه المؤمنون من ذكر الله وعبادته وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعورتهم المؤمن يعد هيصلي فين هيعتكف فين هيقوم فين والمنافق يعد هيسهر فين الخيمة الرمضية الرمضانية فين هيعمل ايه هيتفرج على فوازير وكذا وكذا ايه حرام بالذات في رمضان يقال يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ورغم أنف امرئ أدركه رمضان ثم انقضى عنه ولم يغفر له أحبتي كل عام أنتم بخير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر حسناتنا وحسناتكم وأن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر زلاتنا وزلاتكم ويدخلنا نحن وأنتم وأهلينا وأولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا جميعا الجنة آمين يا رب العالمين أحبتي غدا إن شاء الله عز وجل يوم الجمعة خير الأيام أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحبتي في الله بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى حلقة قادمة من اللؤلؤ والمرجان بإذن الله عز وجل بعد شهر رمضان آه، يعني هتوحشوني جدا ولكن عزائي ان ان شاء الله باذن الله سنكون معا في رمضان ايضا ولا تنسونا من صالح الدعاء لا انا ولا آه، اهل الرحمه كلهم م- بدايه من فضيله الشيخ محمد حسان والاستاذ محمود حسان والاستاذ حسن والاستاذ وهبه و- والمصورين والمخرجين و ادعوا لنا جميعا بالتوفيق بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم إلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان